أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله
اللهم صل على النبي.
خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على النبي.
صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين صل على النبي.
وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك آمين.
ونستغفرك ونتوب إليك آمين.
ونؤمن بك ونتوكل عليك آمين يا رب العالمين.
ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك آمين يا رب العالمين.
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك لما حرم الله تبارك وتعالى الزنا أحل الزواج ولما حرم الربا أحل البيع ولما حرم الكذب أوجب الصدق ولما حرم الله الخمر أحل الشراب الحلال إذا فلما حرم النميمة فماذا أحل أحل ذكر الله وحد الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد.
واحد بيحب انه ينقل الكلام من فلان الى فلان ونميمة وعارف انها حرام انما الثاني عايز يشتغل يعمل ايه شوف بقى يعمل ايه وحد الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
هو كده عنده نقل الكلام مزاج ودي كبيرة من الكبائر والنبي قال لا يدخلوا الجنة لما طب ماذا يعني؟ قال لك ده النبي هو اللي هيقول له يعمل ايه؟ طيب يعمل ايه يا رسول الله؟ النبي قال ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن قطيعة ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين النبي عايز يقول إيه؟ دي مسألة خطيرة يا رجالة حكيت آداب المجالس ونقل الحديث مسألة خطيرة يعني انا بقى دول يا ناس اللي عندكم هواية انكم تنقلوا الكلام من فلان لفلان عشان تولعوا نار انقلوا الكلام الطيب وسيبوا الكلام اللي مش طيب انقل اشغل بشرفك الله العام بس انقل الكلام الطيب أنا كده أهو. اذا سمحت كلمة طيبة انقل طب افرض ما سمحتش كلمة طيبة بس انا من نفسي لقيت اتنين زعلانين من بعض فانا خلقت كلام طيب ورحت للعم صالح قلت له يا عم صالح انت زعلان من عم سليمان ليه ده كان قاعد معايا دلوقتي وبيشكر فيك وبيقول ده انا ما ما انساش العيش في الملح بتاع صالح ده احنا حبايب من زمان ده خلع عليا يوم عم صالح يقول يا سلام ده هو قال كده اقول له اه يقول لي ده راجل امير وطول عمرنا حبايب اخد الكلمتين دول من عم صالح اوديهم لعم سليمان انت يا ابو داوود زعلان من صالح ليه؟ ده بيقول احنا كنا مره حبايب و- وكنا قاعدين نفتكر العيش والملح بتاع زمان يا سلام هو قال كده طب يا راجل انا عايز ازور النهارده دي جزاءها عند الله انا لقيت كلام سهله وما حصلش ان انا كذبت ع- لك على هذا الكذب اجر عند الله ايه رايك بقى؟ لك اجر عند الله اه لك اجر عند الله النبي الصيغي ايه قال هناك ما هو افضل من صلاة النوافل وصدقات النوافل وصيام النوافل وحج النوافل يعني انت صليت الفرائض الخمسة في بقى حاجات بقى بعد كده على طول صمت رمضان في حاجات بعد رمضان كويسة قوي تصدقت برضه في حاجة افضل حجيت بيت الله مرة في حاجات برضه كويسة بعد كده بقى افضل من صلاة النافلة افضل منك تصلي ركعتين قبل الظهر وافضل من انك انت تصوم يوم الاثنين والخميس وافضل من انك انت تحج تاني مرة تاني مرة يعني في حاجات افضل منها اصلا تعرف هي ايه ان تصلح بين الناس وحاجة لا هتخسر فيها لا قليل ولا كثير انما هتشغل لسانك على اليمين بدل الشمال خلي اللسان يروح يمين ويتكلم الكلمة الطيبة دي اصلاح ذات البين فبدل ما تنقل كلام من فلان لفلان للافساد انقل الكلام الطيب للاصلاح ولذلك شوف عمر بن الخطاب بيقول ايه انا عايز اتوحد الله عمر بن الخطاب بلغوا ان رجلا بينه وبين زوجته سوء زعلان من بعض فجاب واحد من اهل الزوج واحد من اهل الزوجة وقال لهما اذهبا واصلحا بينهما مش حتى امير المؤمنين كان مهتم بايه حتى بالاصلاح بين واحد ومراته بين واحد ومراته راحوا عشان يصلحهم ورجعوا عشان يرفعوا تقرير لامير المؤمنين فأمير المؤمنين سأل أأصلحتما بينهما قال ولكنهما لم يصطلحا يقوم أمير المؤمنين في إيده عصاية ظريفة كده يقوم يضربهم على كتافهم الاثنين طب بتضربنا ليه يا أمير المؤمنين احنا ذنبنا إيه؟ اسمع بقى شوف شوف العمق في الفهم في الإسلام شوف شوف شوف الناس اللي كانت بتفهم القرآن فهما صحيحا مباركا انت بتضربنا احنا ليه احنا بذلنا الجهد وما اصطلحوش يقوم عمر يقول لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما انما الاعمال ايه بالنيات انما الاعمال بالنيات والنبي بيقول بنياتكم ترزقون اللي ناوي انه يتجوز بنت الحلال هتجيله بنت الحلال اللي ناوي يتجوز مرأة أولى العبان هتجيله العبان بنيتكم ترزقون ها اذا كان في نيتكم انكم تصلحهم كان الصلاح انما انتوا رايحين بتقولوا يا رب ما تتصلح البنت عشان اخد ثاني الناس ناس مقالب كده اهو يروح وبعد ما يشرب القهوة والشاي وبتاع امال البنت غضبانة ليه يا حاج اسماعيل يقول له والله الواد مغلبها و- ومجوحها كلام الحريم بقى ومعريها وبقدلها و- وتحشمها و- النبي زي ما يقول له يا شيخ ده واد ابن حلال ومؤدب بس يمكن بنت مزعلها بتقول الكلام ده يقول له ما قلت لك ان الواد ده ما كانش لكم ده واد صايع اهو ده اللي راح يصبح ده اللي راح يصبح راح يصبح على طوبة خلي العركة مرصوبة ها اهو ده اللي راح يصبح راح يصبح بنزين على النار طب يا عمر انت استدليت بايه لما ضربت الناس دول وقلت لهم لو كان في النية الصلح كان ربنا اصلح وحد الله لا اله الا الله قال ان الله تعالى يقول وان خفتم شقاق بينهما بين الزوجين يعني فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان يريد اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا عليم بالنيات وخبير بما في النفوس عليم بحقائق الاشياء خبير بدقائق الاشياء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور صلي صلي على الحبيب يبقى الناس اللي راوية نقل الكلام في الشر تنقل كلام في الخير بدل ما ياخد اوصار يبقى ياخد حسنات بدل ما ياخد سيئات يبقى ياخد اجور مباركة عند الله والنبي بيقول الكلمة الطيبة صدقة صدقة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتثبت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فنسيب الشجرة الطيبة ونمسك في الشجرة الخبيثة يبقى اللي يسيب الكلمة الطيبة ويمشي في الكلمة الخبيثة ربنا بيقول فيه ايه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار يا سلام وكل عبادي يقول التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا وحد قل لا اله الا الله وسمعنا الشرع الحبيب شوف الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة دي نعمة ودي نقمة ولذلك لما الوليد بن المغيرة راح لسيدنا النبي وقال له يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك من مالنا حتى تكون أكثرنا مالا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا إن كنت تريد نساء زوجناك أحسن بناتنا النبي ساكت النبي قاعد ساكت بيسمع والوليد قاعد قدام النبي كأنه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر شوف بقى لما ذبابه فارده جناحتها عايزه تعمل تحجب نور الشمس او القمر طيب وبعدين في الاخر الوالد اتكلم كلمه هيفه قال للنبي ان كان الذي ياتيك من الجن لا تستطيع صرفه دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك اذا كان في عفريت ما انتش قادر تصرفه احنا نعالجك فالنبي قال بقى لا ده الحكايه ده انت زودتها بقى انت كنت هنا ما يصحش بقى والعروض ده يكون عملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الخبير فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لا اله الا الله وحد من انزل هذا الكلام على قلب الحبيب يا سلام النبي لما وصل عند كلمة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الوالد قام على طول وضع يده على فم المصطفى وقال له كفى كفى يا محمد اعمل معروف اعمل معروف سيدنا بكر خاف الا تنزل عليه الصاعقة تاخده وروح المشركين منتصرين رد الوليد عمل ايه مع محمد محمد قال له ايه والمفاوضات عملت ايه عملت ايه المباحثات اتقوا بيه تعال يا وليد ما تقول في محمد قال لهم ما تقولون انتم في محمد واحد قال ان محمدا كاذب الوالد قال والله ما جربنا عليه كذب الثاني قال ان محمدا كاهن قال والله ما راينا عليه كهانه الثالث قال ان محمدا شاعر قال والله ما سمعناه يقول الشاعر الرابع قال ان محمدا به جنون الوالد قال انه احقى العقلاء وابلغ البلغاء وافصح الفصحاء قال لا طب انت جرالك فيها ولا ايه؟ ده انت هو محمد وكلك في القضيه ولا ايه؟ انت بتقول الكلام ده ازاي؟ طب هو انت في محمد بقى خد بالك رايك انت بقى في محمد الوالد كان بينه وبين الاسلام شعره وكان بينه وبين الاسلام خطوه واحده لو خطاها لكان من السابقين الاولين ولكن كبره وعناده ابى عليه ان يقول كلمه حق ففكر قليلا ثم فكر ثم قال لقد سمعت من محمد كلاما ما سمعت مثله قط ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدر وانه يعلو ولا يعلى عليه شوف شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم شوف شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم إن له لحلاوة طعم حلو وإن عليه لصلاوة إذا نظرت إليه العين وجدته فيه بريق النور وإن أعلاه لمثمر اللي فوق قوي مثمر في طمع حلو زي الشجرة طيبة وإن أسفله لمغدق واللي تحت كريم بيدي بكرم يعني شجرة كلها مثمرة مباركة وإنه يعلو ولا يغلى عليه طب تقول بقى في محمد ايه قال ان محمدا ساحر ازاي قال اما ترونه يفرق بين وبين المرء وزوجه تعرف الكلمة دي الكلمة دي يسرمت الوليد بن المغيرة في قاع جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لأنه رأى الحق وأنكره شوف شاف الحق وأنكره ربنا بيقول الحق يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وبعدين الوليد ألظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر مش كلام ربنا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر واحد يا مسلم لا إله إلا الله ربنا بيقول النبي سيبني أنا مني له بقى صف الحساب معاه مش هو اتهمك بالسحر واتهم كلامي بانه سحر سيبني اصفي معاه الاسم ذرني يعني دعني ومن خلقت وحيدا سيبني مع اللي انا خلقته لوحده لا كان معاه مال ولا ولد ولما اديته المال والولد يتكبر علي وعلى سماع الحق فكر وقدر ونظر وعبث وبصر وكسر وانصرف والاخر طلعت النتيجة ايه ان هذا الا سحر يؤثر فصل اصليه فقر اصليه ادخله وفقر قسم في جهنم لا تبقي عظما ولا لحمة لواحة للبشر تسود الجلود كأنه الفرح عليها تسعة عشر أم أبو جهل لما سمع كلمة عليها تسعة عشر راح للكفار قال لهم يا رأيكم ده محمد نزلت عليه آية النهاردة بتقول إن حرس النار 19 إحنا ما نقدرش نمسك ال 19 دول نكتفهم وما ندخلش النار قالوا له انت تقدر على كام يا ابو الحكم قال انا اقدر على 17 واحد سنه خلاص ما عليكش هم الاثنين التانيين انا عليهم وتبقى انتهى فيقوم الامين جبريل ينزل بالقران الكريم يقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وحد اخوه لا اله الا الله انتوا عايزين تمسكوا تمسكوا حراس النار دول ملائكه وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه ولا يقدر على الملك الا رب الملك وما جعلنا اصحاب النار اي حرسها الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا جعلناهم 19 عشان الكفار يقولوا ان طب ما كانوش 20 ليه ها انما المؤمنين يقولوا ايه امنا به كل من عند ربنا 19 يبقى 19 ها ليستيقن الذين اوتوا الكتاب لان عددهم في التوراه والانجيل 19 فلما يجي الكتاب المنزل على محمد يقول 19 يبقى محمد صادق ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا مسألة ما ما تتعطاش وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وحد لا إله إلا الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس محبوسة بعملها إلا أصحاب اليمين هم اللي فكوا الرهنية بتاعتهم هم اللي فكوا الرهنية في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر واقفين بقى في البرندات بتاع الجنة فلاقوا بقى البلاوي دي بتتألى في النار يا فلان انت اللي جابك هنا لا اله اللهم قنا السوء بنا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين شوف شوف البطاقه الشخصيه بتاعت تارك الصلاه مكتوب فيها ايه مجرم ربنا كتب له فيها مجرم يتساءلون عن مين عن المجرمين يبقى تارك الصلاه ربنا كتب له في البطاقه الشخصيه بتاعته ايه والعائليه مجرم مش احنا اللي كتبنا ده القرآن اللي بيقول اهو في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكن وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اليقين هو الموت كما تنفعهم شفاعة الشافعين كما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة سمعنا الصلاة على الحبيب القسورة هو الأسد والأسد هنا مين؟ سيدنا محمد هم زي الحمير اللي طالعة تجري حمر مستنفرة تجري بسرعة فرارا من محمد بل يريد كل منهم ان يؤتى صحفا منشرة هم عايزين ينزل جبريل برسالة يكتب فيها محمد رسول الله بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة هم بيقولوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال له مش هنؤمن انك انت محمد رسول الله الا لما نلاقي كتاب نازل من السماء مكتوب فيه اشهد انا رب العزه ان ده محمد رسول الله وممضي عليه فربنا رد قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين واحد فما لهم عن التذكرة معرضين كلمة كلمة مرة فما لهم عن التذكرة معرضين الناس جرى لهم ايه الناس دي اللي جرى لهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة مفتوحة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة وحد اللي رفع السماء بلا عمد قل لا اله الا الله يبقى الوليد بن المغيرة رمى رسول الله بالسحر فوصفه الله في القرآن بعشر صفات وصف الوليد بن المغيرة بعشر صفات منها المشي يبقى اللي مشي بين الناس بالنميمة يبقى فيه صفة من صفات الوليد قال للنبي فلا تطع المكذبين هذه أول صفة ودوا لو تدينوا فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عشر صفات قال له ما تطوعش المكذبين اللي بيكذبوا بالحق الراجل شاف القرآن قدامه من عند الله إنما ما هنش عليه يقول كلمة حق في القرآن سمحت للصلاة على الحبيب ولذلك ربنا قال له هنا ايه في سورة المدثر أرسى وصيه فقر هنا قال سنسمه على الخرطوم يعني حكويه على مناخيره في جهنم على أنفه اللي زي أنف الفيل زي خرطوم الفيل اللهم احسن ختامنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك الى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته